يعني سنوات طويلة وجميلة وفضلت في هذا المكان لي أصدقاء وأعداء في هذا المكان دراستي ومذاكرتي ومعاملتي وكل حاجة كانت تمس بعض البعض فأنا أعتقد أنه مناسب حقيقة سعدت النهاردة وكان لابد أن احنا نكون جميعا مع استقبال الشيخ الحبيب المبارك والتشريف لينا كلنا نستحق أن نسأل الله شكرا أن من علينا بهذا اللقاء المبارك أنا لا أمكن على حضراتكم حتى نستمتع جميعا بكلام الشيخ المبارك لكن أذكر حديثا واحدا رواه البخاري أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر وخاف أن يدركه وذلك بفضل قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف خيرا من الشر يقع فيه فبيقول فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل ولم يسأله حذيفة رضي الله عنه وارضاه عن تفاصيل هذا الشر وكيف يدفع هذا الشر لأن وجود الصحبة الكرام في هذا الوقت كان كفيلا بوزع أي فتنة وشر في هذا الزمان بإذن الله جل وعلا فقال فهل بعد هذا الشر الخير؟ قال خير وفيه دخل قلت وما دخل؟ قال قوم يستدلون بغير سنتي ويستدلون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اجل دعاة على ابواب جهنم من اجابهم صدقوه فيها قال صدقوا لنا يا رسول الله قال أما إنهم ناس من شفتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان قال إن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فقدم بعض أهل العلم قول النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم أن تعرض على أرض شجرة أي أن تلزم عالما عاملا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فوجه الله جل وعلا وليس هذا من باب المجادلة فشيخ الحبيب المبارك أنا أعلم جيدا أنه لا يحب الناس ولأول مرة في حياتي أفعل شيئا لا يحبه الشيخ وهو أني لابد أن أثني على شيخنا الحبيب المبارك والله العظيم وأقسم بالله وأنا في بيت الله أن شيخنا أحسبه كذلك وجد سبيل عوضات أنه من بقية السلف الصالح وأنه من علماء هذه الأمة العاملين ما رأيت أصدق منه نهجا ما رأيت أوضع منه ما رأيت أطيب ولا أفضل منه ما رأيت أعلى منه ما رأيت أزكى نفسا منه ولا أفضل قلبا منه كل ما تستطيع أن تتخيله وجدته قد جمعه الله عز وجل في شيخنا الحمد المبارك والله لو جلست يا إخوة ولا أقول هذا مجملا والله أنا تعمدت لاجل اليوم من من 6 أكتوبر لمصر
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإني ابتداء أعتذر عما قاله الشيخ محمود في حقي فهذا رأيه الشخصي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل من عادتي قبل أن ألقي درسا أو خطبة ألا أبدأ في تحضير مادة الخطبة إلا ليلتها أنا شايف الإخوة عايزين إيه مفيش صوت ولا إيه ها الاخوه المسؤولين على الصوت
أقول أنه يعني من عادتي أن أبدأ تحضير موضوع الخطبة أو الدرس ليلة الدرس أو الخطبة وأمس ركبتني الحمى وأتاني الدكتور وقالوا لي لا تذهب ليه لأن الحمى كانت شديدة وقالوا لا تذهب قلت سأذهب ولو على نقال أنا برتاش أروح أرتاش عندهم برضه لأن هذا لا يفك من المسألة شيئا وطبعا آه، كان المفترض ليلة أمس أن أنا أحضر الموضوع فجعلت أتفكر طيلة ليلتي ما الذي أقوله في هذه الليلة الميمونة إن شاء الله وهو أول وهي أول ليلة لي في مسجد عمرو بن العاص وهو أقدم مسجد في إفريقيا وبناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص عندما دخل مصر فاتحا فهداني الله تبارك وتعالى أن أتكلم عن عمرو بن العاص لكنني سأتكلم عنه من زاوية أخرى ليس كفاتح لمصر لا بل سأتكلم بلسان عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص واجتهدت في أن أبحث في كتب السنة عن شيء من ذلك فظفرت والحمد لله بقدر صالح أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني وأن أستجمع ذهني وبديهتي حتى أوفي حق هذا الصحابي الجليل روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياق الموت وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وابن مندة وجماعة من العلماء وأنا من عادتي أن أحيل إلى أهم مرجع لكنني لا آتي بلفظ هذا المرجع وحده إنما آتي بالألفاظ التي تكون في المراجع كلها وإنما أنبه على هذا لأنني روجعت يوما من بعض إخواني من طلبتي وليس من المشايخ من طلبتي المشتغلين بالحديث قالوا إنك تعزو الحديث لمسلم وتذكر فيه زيادات ليست في مسلم فأنا أعلم أن هذه تعد في تخريج الحديث خطيئة أن تعزو لفظا لمسلم أو لكتاب ليس فيه هذا اللفظ لاحتمال أن يتعلق اللفظ بحكم شرعي مثلا لكن من عادتي قديما من أول ما طلبت العلم إذا أردت أن أتكلم عن حديث أن أجمع كل طرق الحديث وأخلط ألفاظها ببعض بحيث لا أترك شيئا من لفظ الحديث في أي كتاب فأنا أنبه على هذا أيضا حتى لا يعني يستدرك أحد من إخواننا علي هذا إنما أعزو الحديث إلى أشهر مخرج له وأشهر مخرج لهذا الحديث هو الإمام مسلم هو الإمام مسلم رحمه الله إذ هو أحد ثاني اثنين من أصح الكتب بعد القرآن المجيد قال عبد الرحمن بن شماسة المهري دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال له ابنه عبد الله يا أبت ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وجعل يعدد له أشياء زكاه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما سمع ذلك التفت إلينا وقال لقد مررت بأطباق ثلاث ما منها من طبق إلا عرفت فيها نفسي أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل ما من مرحلة إلا كنت أدري من أنا وماذا أريد الطبق الأول أو المرحلة الأولى لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم جئت فأسلمت فقلت يا رسول الله أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عم قال أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أشترط أن يغفر لي قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله قال فقد كان أحب الناس إلي حتى أنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلئن مت على هذا الحال لقال الناس هنيئا لعم يرجى أن يكون من أهل الجنة ده المرحلة الثانية قال ثم ولينا أشياء بينها أحمد في مسنده قال ثم دخلنا في أمر السلطان وولينا أشياء لا ندري ما الله صانع بنا فيها ثم ساق وصيته إذا هو مات أن يبكوا عند قبره بمقدار ما ينحر جزور حتى أنظر بما أراجع ملائكة ربي قصة إسلام عمرو أو قصة الأطلاق الثلاث لابد أن نلقي عليها ضوءا من حياة عمرو نفسه الطبق الأول من حياة عمرو بن العاص هو يقول ما كان أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته في رواية في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال عمرو بن العاص لما انصرفنا من غزوة الأحزاب في الخندق جمعت رجالا من قومي يعرفون مكاني يعرفون قيمتي ويعرفون سداد رأيي فقلت لهم إني أرى أمر محمد يعلو علوا كبيرا وإنه سيظهر فهلموا بنا نهاجر إلى النجاشي فإن ظهر محمد على قومنا لأن نكون عند النجاشي خير لنا من أن نكون تحت يد محمد ولئن ظهر قومنا عليه فهم قد عرفوا من نحن أي ولاء لقومنا وسداد رأي إلى آخره فقالوا إن هذا لهو الرأي فقلت لهم اجمعوا نجمع هدايا كثيرة للنجاشي وكان من أعجب ما يشتهيه النجاشي من مكة الأدم اللي هو الجلد المدبوغ كان النجاشي بيحب الجلد قال فجمعنا له أدما كثيرة فلما دخلنا عليه إذا عمرو بن أمية الضمري خارج من عند النجاشي وعمرو بن أمية كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بخصوص جعفر وأصحابه لأن جعفر بن أبي طالب كان هاجر الحبشة مع مجموعة من الصحابة فارين بدينهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمرو بن مية الضمري إلى النجاشي ليستوصي بجعفر وأصحابه فعمرو بن العاص داخل وعمرو بن مية خارج وكان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي في صداقة شخصية قال فدخلت عليه فقال مرحبا بصديقي هل أهديت إلي شيئا الجملة دي هل أهديت إلي شيئا تبين مدى عمق الصداقة بين عمرو بن العاص والنجاشي لأن النجاشي كان ملك البلاد فمش منتظر هدية من واحد زي عمرو بن العاص ولا يقول له جبت لي ايه هديه لا يقول هذا الا رجل ازيلت الحواجز بينه وبين الاخر لأن طلب اله- التعريض بالهدية فضلا عن طلبها يعد عيبا التعريض بالهدية يعني شوف الحديث اللي في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر منهم فحبيب حبيبي حبيبي فأنا لما أكون بحبك مثلا وانت بتحب واحد أهادي اللي انت بتحبه مش أهاديك انت أهادي اللي انت بتحبه علشان تحبني حبيبه حبيبي حبيبي فكانوا دايما إذا دار النبي صلى الله عليه وسلم لياليه ويأتي ليلة عائشة الهدايا تيجي حتى كثرة الهدايا عند عائشة والصحابة وبقية أزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهن شيء فهم برضه عايزين ايه عايزين برضه جانب من الخير يريدون جانبا من الخير يعني فأرسلوا فاطمة قالوا لها يعني قولي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أن يعطوه الهدايا حيث كان من أزواجه عند أم سلمة وعايز يدي هدية يديها ال- هو بيت أم سلمة عند حفصة مثلا يوديها البيت بتاعها عند حفصة عند جويرية وهكذا ففاطمة جاءت ودخلت ويمكن أنتم عارفين بقية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما في في رواية البخاري انهم طلبوا الاول من ام سلمة قبل فاطمة لكن رواية مسلم طلبوا من فاطمة ثم من زيد رواية البخاري طلبوا من ام سلمة طب طلبوا من ام سلمة ليه دون سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مع ان عائشة بتقول كنا ازواج النبي في رواية البخاري كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزب فيه عائشة وحفصة وجويرية وجماعة والحزب الثاني فيه أم سلمة وزينب والمجموعة الأخرى مش معنى حزبين عشان بس الناس تفهم صح يعني وافين لبعض لا يعني كل واحد بيميل إلى الآخر بصفات مشتركة أدي معنى حزب يعني أم سلمة كانت تميل إلى زينب وزينب تميل إلى أم سلمة أكثر من إن زيد- إن زينب تميل إلى عائشة بس أدي الموضوع عشان ما يراش حزبين يعني ولا فين بعض السكاكين ولا شغل ضراير ولا الكلام ده. لا فليه كلموا أم سلمة بقى لو تذكرون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة أرسل إليها خاطبا فرفضت أحزن ما فيش حد يرفض النبي أبدا يعني رفض طب أنت بترفضي ليه؟ قالت عندي ثلاثة أسباب أولا أنا امرأة كبيرة والراجل عايز واحدة إيه؟ شمر ها؟ المرأة بتعجز بسرعة بتولد وترضع ومش عارف ايه والكلام ده هو فبتعجز بسرعة بالراجل بسبب ايه وخدمة البيت والأولاد و... يعني حاجة ايه فالراجل يحب ايه الست ايه اللي هي تكون محتفظة بجمالها و... ورونقها والكلام ده فبتقول له ايه أنا امرأة كبيرة فقال لها وأنا أكبر منك تمام قالت وأنا امرأة مصبية عندي صبيان قال صبيانك إلى الله ورسوله قالت وأنا امرأة غيرا أسوأ شيء في المرأة أن تكون غيورا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول له أظن عبد الله بن مسعود أو علي بن أبي طالب قال يا رسول الله ألا تنوق من قريش اختار واحدة كده من قريش وكده أو من الأنصار قال فيهن غيرة شديدة والغيرة تعكر حياة الرجل أسوأ شيء في المرأة أن تغار الغيرة التي تخرج عن حدها فقالت وأنا امرأة غيرة قال سأدعو الله أن يذهبها عنك ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة فكانت أم سلمة لا تغار عشان كده اختاروه لأن المسألة عندها تحصيل حاصل لا تغار ويدل على ذلك رواية في مسند أحمد في إسنادها مقال أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك وهو صائم قالت نعم فذهب عروة إلى أم سلمة فقال لها إن عائشة تقول كذا وكذا فقالت له لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا يبقى لما هم اختاروا مسلمة اختاروا مسلمة لأنها كانت كبيرة عاقلة ولا تغار ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنها إيه الغير فأول ما بدأوا المسألة قالوا للمسلمة إيه إذا جاء ليلتك فتحي في الموضوع إن أزواجك أسألناك العدل في ابن أبي قحافة وكل أصحابك أن يعطوا الهدية حيث كنت من أزواجك فلما لف وجاء الدور على أم سلمة فتحته فسكت ولم يجب خلاص عدت الليلة سألوها تاني يوم ايه الموضوع قال لك ايه قالت سكت قالوا له لما يلف ويجي المرة الثانية فتحي تاني النبي صلى الله عليه وسلم لف ووصل ليوم ام سلمة فتحته سكت برضه ها ايه الاخبار سكت طيب لما يلف تاني برضه ايه فاتحين ففي المرة الثالثة لما فتحته قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها يعني شوف فضلها بإيه مالش بحبها وصغيرة في السن والوحيد اللي اتجوزتها بكر والكلام ده لا قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها شوف رد أم سلمة قالت أعوذ بالله مما يسخطك يا رسول الله خلاص انتهت قصة ايه أم سلمة وبعدين دخلوا بعد كده فاطمة وبعدين دخلوا زينب إلى آخر الحديث الشاهد من الكلام إيه مما استنبطه العلماء من هذا الحديث قالوا إنه ليس من المروءة أن يعرض الرجل بطلب الهدية اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي أنت ناوي تجيب هدية المرة دي يقول له ايوه يا رسول هجيب لك هديه يقول طبعا هكون بقى في بيت حفصه بقى هتالي هناك لا يبقى هو اللي طلب الهديه ولا لا هو اللي طلب الهديه ده اسمه تعريض بطلب الهديه وهذا ليس من المروءه ان انا اقول ابعتوها لي في اي مكان انا اكون فيه فالتعريض بطلب الهديه ليس من شان اصحاب المروءه فكيف ب طلب الهدية بذاتها فالنجاشي بقى بيقول لعمرو لما قال له أهلا بصديقي هل أهديت إلي شيئا يبقى الحواجز بينهم رايحة ولا لا الحواجز بينهم رايحة لأن ده ملك يعني مش مستني هدية عمرو بن العاص يعني ده يقدر يشتري عمرو ويشتري بلد عمرو كمان قال نعم أحضرت لك أدما كثيرة قال فلما رآها اشتهاها طالما ان احنا اصحاب قوي ومفيش حواجز ولا كلفة بينا فقال له انني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول عدو لنا فرق شملنا وشتت جماعتنا طبعا قال لاصحابه قبل ما يكلم النجاشي قال هذا عمرو بن أمية الضمري لو كلمت النجاشي فأعطانيه فضربت عنقه رأت قريش أنني أجزأت عنها إذ قتلت رسول محمد هم استملحوا الرأي ده وزقوه عشان يقول دخل على النجاشي قال له أهلا بالصديق الأيديد إلي شيء داخل الكلمة الأولى قال فقلت للنجاشي إني رأيت رجلا خارجا من عندك هو رسول رجل عدو لنا شتت شملنا وفرق جماعتنا فأعطنيه لأقتله قال فضرب النجاشي أنفه ضربة شديدة حتى ظننت أنه كسره ووددت لو أن الأرض ابتلعتني فرقا منه أي خوفا من النجاشي لأن النجاشي تحول إلى وحش أول ما قالوا الكلمتين دول وقال تريدني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فقال له عمرو أهو كذلك قال نعم يا عم أطعني واتبعه فإنه سيظهر عليكم كما ظهر موسى على فرعون وجنوده فقال له عمرو فبايعني على الإسلام عنده فبايعه عمرو بن العاص على الإسلام بايع مين النجاشي خلي بالك ان اصحاب اصحاب عمرو العاص بره وهو داخل ايه كافر دخل كافرا اول ما النجاشي قال له الكلمتين دول أسلم وأسلم سرا قال وتغير رأيي تغيرا كاملا وكتمت إسلامي عن أصحابي مرضاش يقولون أن أنا أسلمت وبعدين قبيل فتح مكة ذهب ليسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام قال فلقيت خالد بن الوليد فقلت إلى أين يا أبا سليمان وكان خالد قادما من مكة فقال حتى متى لقد ظهر المنسم أي الطريق السوي فحتى متى أنا ذاهب لأسلم فقال له عمرو وأنا كذلك دخلوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم خالد بن الوليد ثم تقدم عمرو بن العاص ليسلم قال قلت يا رسول الله ابسط يمينك فالأبايع اهي دي بقى الرواية دي كلها ممكن تتحط قبل الرواية بتاع صحيح مسلم لما قال دخلت أسلمت فقلت له ابسط يمينك فالأبايع فبسط يمينه فقبضت يدي الحكاية اللي أنا دي قلتها كلها لو أنا عايز أجمع الروايات أو أحطها قبل إيه أو أحطها قبل ال- الحكاية دي عشان الأحداث تبقى إيه مسلسلة بس في رواية أحمد قال له كلمة ما قالهاش في رواية مسلم أم أو لم ينقلها الراوي وأنا هقول لكم ليه الروايات بتختلف من حديث لحديث مع أن مخرج الحديث واحد قال قبضت يدي قال ما لك يا عم قلت أشترط أن يغفر لي ما مضى ولا أسألك ما تأخر اللي فات تسقطه عنه إنما اللي جاي أنا لا أسألك إياه لأن بعد الإسلام كل واحد بيتعلم من عرقوبه يعمل صالحا يجزى به يعمل سيئة يجزى بها وهذا يدل على كمال عقله ما قالوش أشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أنا ما فيش حد يقول هذا الكلام لكن اضمن لي أن يسقط أن تسقط التبعة عني فيما مضى طب فيما مضى إيه اللي عمله عمرو بن العاص في مسند إمام أحمد بإسناد حسن والرواية دي موجودة في كتاب السيرة لابن إسحاق والإمام أحمد رواه من طريق ابن إسحاق والحديث من حديث أم سلمة رضي الله عنها تذكر هجرة الصحابة للحبشة قالت لما هاجرنا إلى النجاشي كنا عند خير جار عبدنا الله لا نؤذى وأمنا فلا نخاف
الله أكبر الله
إلى النجاشي هاجرنا إلى خير جار عبدنا الله لا نؤذى وأمنا فلا نخاف فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل السهمي أنا سأقف عند وصف, وصف هذين الرجلين قالت أرسلت قريش رجلين جلدين تعرف الرجل الجلد اللي هم بلغة العصر الحديث الكوماندوز أو رجال العمليات الخاصة أو كما أسميهم أنا شرطة الموت شرطة الموت هذا الضرب من الرجال ليس عنده شيء اسمه المستحيل إذا كلفته بمهمة ينطلق إليها كالسهم إما أن يؤديها وإما أن يموت هذه الرجل الجلد ونحن في أمس الحاجة في وقتنا المعاصر في مصر إلى هذا النوع من الرجال رجل جلد والرجل الجلد يعرف هدفه لا يهدم فقط بل يعرف كيف يبني نحن مشكلتنا بعد الثورة أننا استطعنا أن نهدم لكن لم يكن عندنا خطة بناء فالهدم مستمر لكن كل يهدم بطريقته كانت الدولة مخطوفة قبل ذلك من سنة 52 اتخطفت مصر لحد 25 يناير اتخطفت مصر برضه لكن اختلف خاطفوها خطفت قبل ذلك بالاستبداد ثم بعد 25 يناير خطفت بالفوضى نحن نحتاج إلى رجال عندهم خطة بناء مصر لا يمكن أن تبنى أبدا بالذي يحدث الآن على كل الأصعدة أنا لا ألوم تيارا وأبرئ آخر بل الجميع ملام نحن نحتاج إلى هذه الصفة التي وصفت أم سلمة بها هذين الرجلين وستعرف من بقية الحديث أن, هاتين أن هذه الصفة كانت موجودة في عمرو بن العاص على وجه الخصوص ويبدو لأنه كان صديقا للنجاشي وكان ذكيا خريتا ماهرا ثاقب النظر عميق التأمل اختارته قريش ذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي بس قبل ما يروح للنجاشي عملوا خطة وهذه الخطة هي التي تفسد كل حاكم وهي خطة محكمة قلما ينجو منها إلا من عصمه الله قال لك الهدية بتكسر العين ناخد للنجاشي هدايا ليه لأنه ملك المرأة العاقلة التي يزن عقلها بلدا من الرجال بلقيس لما سليمان عليه السلام أرسل إليها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين والجماعة بقى اللواءات وال- وال- والفريق والمشير والجماعة بتوع الجيش قال لها احنا عضلات احنا قول لنا بس نعمل ايه فيهم واحنا هنسويهم بالارض شوف المرأة العاقلة قالت ايه إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون خلاص ليه بعتت هدية لأنها بنتها على أصل لا يتغير إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية خلاص بلد بتحتل بلد انت بتحتل بلد ليه قال لك ننهب خيراتها طب يا عم انت عايز البترول خليك قاعد رجل على رجل وهوصل لك انابيب البترول وانت قاعد قال لك خلاص كده براءة لن أخزوك ولا ولا ولا ليه؟ لأنها هتجيلي ببلاش لماذا أريق الدماء وأنفق الأموال وأبدد الصواريخ والطائرات والدبابات والمش عارف ايه والكلام ده واللي أنا داخل عشانه هيجيني ببلاش خلاص؟ فيبقى الهدية تكسر العين بس الدهاء بقى في المسألة دي أنهم أخذوا هدية للحاشية لكل بطريق من هؤلاء البطاريق أو البطاريخ ما هو ما فيش فرق كبير مش البطروخ عبارة عن البيضة عبارة عن سمكة أرموط وساعات يبقى قرش ها مش من اللي بيتشم قرش من اللي بيعض ها فقال لك نأكل الحشي الأول ليه لأن الحشيه التي تؤثر على الحاكم هو الحاكم ده يطلع ايه مش فرض اي واحد له سلطان يقدر يقفل عليك كالون الباب وقول له انت ما عدتش رئيس هيعمل ايه يعني هيكسر الكالون قال خلي الراجل بتاع الجيش ولا الشرطه قام قافل عليه ومحوط القصر بالدبابات وقاموا داخلين اعتقلوه وحكموا عليه بالاعدام هو يطلع ايه الرئيس الا بالحاشيه ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لأن الجند هم, هم الذين ثبتوا عرشه وهم الذين نشروا طغيانه وإلا في النهاية هو فرد لو جاله مغص هيعض البلاط لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ما هوش مخلوق من طينة يعني غير طينة البني آدمين ما أنت أي وزير ولا أي واحد صاحب مركز كبير شوفه بعد ما يطلع من الوزارة تلاقيه مسكين غلبان عايز اي حد يبث اليه همومه وتستغرب هو ده الهيلمان اللي كان طالع وداخل ونازل وده يفتح الباب وده يجري وسع عادل باشا وصل مش عارف ايه وشيل الشنطه ومش عارف ايه الكلام ده ده احنا مره كنا على كوبري اكتوبر وكان معدي وزير كان في اجتماع الوزاره الخارجيه والكلام ده وكان معانا عربيه برضو آه، دبابه برضو يعني عربيه ايه من العربيات اللي مش بتاعتي انا عربيتي يعني ماركه اللي يحب النبي يزوق لكن احنا كنا ايه ما راكبين عربيه واحد برضه من اللي هو برضه ايه من اياهم دول تصور كنا هننزل من فوق كوبري هنقع من فوق كوبري ليه زنقت علينا السيارات بتاعتهم عشان يحموا موكب الباشا احنا ماشيين وهو مدي كلاكسات ومدي بتاع ومش عارفين الكلام ده المفروض نوسع صاحبنا يا دوبك تاخر اقل من ثلاث ثواني كنا هننزل من على كوبري اكتوبر على الارض اه ده واحد من ضمن الوحاد ما تعرفش هو يطلع مين ولا قدره ايه ولا بتاع والله اعلم ممكن يكون كلب الست ايوه ما تستغربش ما تستغربش ان ممكن يكون كلب الست كلب الست ليه لان نشر في الجرايد والكلام دوت ان طقم حراسه كامل خرج الى مطار القاهره علشان يجيب جزمه جايه للست طقم حراسه كامل واللي بيقول هذا الكلام رئيس طقم الحراسه لما قالوا اتجهوا لمطار القاهره فورا دلوقتي هو في حاجه جايه ومش عارف إيه بتاع لقينا جزمه جايه فانت ما تستغربش ان مين اللي بعد ما بيطلع من المنصب والكلام ده تلاقيه غلبان اغلب من الغلب انت اكرم منه واعز منه واكثر آه، شخصيه منه واكثر مروءه منه كل حاجه فأي حاكم في الدنيا إنما يكون بالحاشية أكل الحاشية لما يحبوا يوصلوا التقارير يوصلوها على مزاجه فقال إيه ادفعوا لكل بطريق هديته وبعدين كلموهم في الايه في الموضوع أخذوا الهدايا وجمعوا البطاريق واتفضل أدي هدية ودي هدية ودي هدية طبعا البطريق بيشكرهم يعني احنا حاجة عظيمة وما نستاهلش كلام ما تسيبش زعل مش ده انت حتى يعني راجل فاضل وبتاع والكلام ده وتستاهل طب والله احنا لنا طلب صغير قد كده إنه قد صبى إلى بلد الملك غلمان سفهاء تركوا ديننا ولم يدخلوا في دين الملك مش استفزاز بقى اهو يعني بقول طب كفروا بديننا ماشي لكن كان حتى يدخلوا في دين الملك اللي قاعدين ياكلوا في خير ها استفزاز اهو كل ده زاز من تحت اللي ده وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا انتم وقد أرسلنا إليكم أشرافهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتسلموهم إلينا لنتربول بقى الدولة سلموهم لنا فإذا خاطبنا الملك فقولوا هذا عرفتوا ليه الهدية اتحطت بقى؟ اه زي اتحطت عشان ايه يطبلوا بقى فلما قالوا نعم دخلوا على النجاشي ادوا له بقى الجلد اللي بيحبه والكلام ده المدبوغ وبعدين ايه قالوا ايها الملك انه قد صبى الى بلادك غلمان سفهاء ومكررين ايه الكلام اللي احنا قلناه من شويه فكل البطاريخ قالوا نعم سلمهم إن أهليهم أعلى بهم عينا وأبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم إحنا ما نعرفهمش لكن أبوه وعمه وخاله والكلام ده هم اللي عارفينهم وهم اللي باعتين الجماعة دول ياخدوهم فقال النجاشي لا حتى آتي بهم وأسمعهم فإن كانوا كما تقولون سلمتهم وإلا فإني لا أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي هي دي مكارم الأخلاق والجوار ده كان عند العرب كان كان وعند العرب وعند أهل المروءات واحد دخل في حمايتك كيف تخل به حتى وإن كان على غير دينك طالما أعطيته ميثاقا أنك تحميه يبقى لابد أن تحميه في صحيح البخاري من حديث عائشة وذكرت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث طويل أن أبا بكر خرج إلى الساحل ساحل البحر يريد أن يهاجر فقابله زيد بن الدغنة وكان سيد القارة قال إلى أين يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي قال له زيد يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج طب هو زيد ده كان على دين أبي بكر كان مسلما لم يكن مسلما لكن قال له يا أبا بكر مثلك في نفاسة معدنك لا ينبغي أن يخرج من بلد من تلقاء نفسه ولا أن يخرجه أهل البلد إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق اللي زي ده ما يخرجش من البلد ليه؟ لأن, لأن منفعته متعدية ماله ليس ملكا له ملك للبلد كم هاجر من مصر أقوام فضلاء كانت مصر أولى بهم من البلاد الأخرى نقلوا خيرهم لبلاد أخرى وبعد ما اشتهروا بقى لهم اسم في الفضاء جبناهم علشان نقول هذا الرجل من مصر طب هذا الرجل اللي كان عامل براءة اختراع لجهاز اللي راح عشان يسجل عنده براءة اختراع قال له أشاركك فيه يبقى أنا وأنت اللي مخترعينه طب تدخل نفسك ليه قال له هو كده قام واخد بعضه رايح لأي بلد بلد الغرب سجل الجهاز طلع الجهاز للدنيا كلها بقينا بنستورده بأضعاف الأثمان واللي مخترعه مصر كمان وكم من عقول هاجرت كان يمكن أن تجعل هذا البلد بلد من الدول العظمى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى إذا استطاع أهلها أن يبنوا في خلال عشر سنوات هتبقى دولة عظمى لأن مصر فيها جينات الدول العظمى أنا لا أقول هذا تعصبا لبلدي أنا أكره العصبية كما أكره الكفر وأكره التعصب للبلد وللتراب وكم قاومنا القومية العربية والانتماء للتراب والكلام ده قاومناها طيلة عمرنا بكلام صريح لكن أنا أتكلم بكلام لم أسمعه من من أهل مصر إنما سمعته من أهل البلاد الأخرى قدرها مصر الرأس ونحن الذنب قالوها لي في كل دولة عربية دخلتها يقولون مصر الرأس ونحن الذنب فمصر دي ملآنة بالمواهب نستطيع أن نصل وأن نرتقي ونطلع لفوق فهاجر منها كثيرون قال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك لتحمل إلى آخر الصفات اللي أنا قلتها ثم قال له ارجع وأنا جار لك خلاص بالليل وأشراف قريش مجتمعين بعد المغرب ولا بعد العشاء عند الكعبة أتى زيد بن الدغنة كما قلت كان سيد القارة يقول له أبها وحشمة والكلام ده فقال يا معشر قريش إني أجرت أبا بكر خلاص ما قالش أكتر بالكلمة دي تقول عائشة فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وبقى أبو بكر إيه؟ آمن لا يستطيع أحد أن يقربه وبعدين أبو بكر كان بيصلي جوه الدار فبدا له بحكم الجوار بقى أن يتخذ مسجدا بفناء الدار يطلع بره في الهواء ويصلي بدل ما يصلي جوه وكان أبو بكر رجلا أسيفا كثير الأسف كثير الحزن رقيق القلب لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن بحيث لا يتبين من خلفه في أي سورة يقرأ من شدة بكائه فلما أبو بكر يطلع في فناء الدار ويصلي وهو بالهيئة دي وطبعا قريش كانوا بيدفنوا البنات على الحياة وبعد ما يدفن البنت على الحياة يرجع يرجع نافش ريشه وفاتح صدره ويقول دفنت العار يبقى دي ناس عندها قلوب ليس عندها قلوب فجأة لقوا واحد واقف حاطط ايده اليمين على الشمال ونازل عيار قال لا او انه عمال يعيط ويقول كلام وعيط فبقى ايه بقى فرجه النسوان معديين يقف ده بيعيط ليه ده والولد معايا يقف حتى ركبوا بعضهم بعضا يتقذفون كما في الرواية عشان يتفرجوا على مين على أبي بكر انت ساعات وانا بتكلم كده مثلا حز عليك العيار عايز تبكي كده بكيت واحد تاني ما خطرش بباله يبكي بصلك لقاك بتعيط بيقوم معيط هو كمان ها ما هو الطبع الطبع سراق الطبع بيسرق ممكن ما يكونش عندك نية بكاء تبكي لما تشوف واحد بي... بيبكي فقام النساء وانت عارف النساء على طول عايزين جنازه يا جماعه فلط ها هو بس ما يشوف واحده بتعيط وهات يعيط ما يعرفش يا اخي بيجوا الدموع منين ها ولا فين الزر اللي بيتكوا عليه ينزلوا دموع على طول ف النساء بدأوا بقى يعيطوا ويبكوا بتاع الكلام ايه ده والعيال الصغيرين مش فاهمين حاجة بتاع فقريش لما شافت المنظر ده بعتت لزيد قالوا إننا نخشى أن يفتن أبو بكر نساءنا وأبناءنا ونحن ما أعطيناك الجوار على هذا إما أن يصلي داخل داره وإما أن يرد عليك جوارك فإنا نخشى أن نخفرك جوارك حد مننا يتعصب يضربه تبقى عيبه في حقك أنت لأن تتحدث قريش أن زيدا لم يستطع أن يحمي جاره ده ده فضيحة بجلاجل يعني زيد ما يستحملهاش وهو راجل سيد يعني فزيد على طول أم ذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له إيه؟ قال له ما على هذا اتفقنا إحنا اتفقنا تبقى في جواري صحيح تطلع بره لا أحد يؤذيك لكن إذا أردت أن تصلي فصل في دارك ولا تستعلن بصلاتك فإني أخشى أن يتحدث الناس أنني أخفرت جواري فقال له أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل فكانوا كان, كان عندهم احترام لكن لما خست ال ال ال القيم والسياسة الكافرة هي التي حكمت العالم بقى في حاجة سيقول له تربول الدولة ده نوع من الخسة إنما أهل المروءات لا يفعلون ذلك ده حتى في الأنظمة يعني فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد وكان وزير الداخلية آل الملك فاروق لما جم يذكروا مناقبه وان ده باشا على رسم البشوية ومش باشا يعني عنده عزب وأطيان والكلام ده يقول لك البشوية دي صفات كان في حزب اسمه مصر الفتاة اللي عمله أحمد حسين فكان حزب مصر الفتاة بيهاجم الملك والفساد والكلام ده فالمهم ان وزارة الداخلية جالها الامر بالقبض على احمد حسين فبدأت الشرطة تبحث عنه احمد حسين حب يستخبى يا ترى يستخبى فيه عشان ما يقبضوش عليه استخبى عند وزير الداخليه أظن ده أكشن مفيش حد يتوقع ها استخبى عند وزير الداخلية عند فؤاد سراج الدين اللي هو أصدر أمرا بالقبض عليه وزير الداخلية بيفتح فؤاد سراج الدين الباب لا أحد حسين واقف قال له أنا جيت لك أهو مش عايزين تقبضوا عليا أنا جيت لك بنفسي قال له طب يطلع وقال للشرطة طلعوه لي من تحت الأرض ها لا تتركوا مكانا إلا وإيه وتدوروا لي عليه وهو فين قاعد بيشرب قهوة مع وزير الداخلية في بيت وزير الداخلية قال لك شوف وأسرك دي شوف الأخلاق يعني لا سلمه ولا عمل حاجة ولا الكلام ده بيعتبر دي من الأخلاق ودي منقبه مع ان في عرف السياسة دي خيانة المفروض يحاكم وزير الداخلية عليه هذا كان الملك نفسه ولا طالب اعتقال احمد حسين يبقى وزير الداخلية حمية حراميها يعني ولا ايه هو اللي بيواري المجرمين ويداري عليهم والكلام ده اعتبروها من مكارم الاخلاق وهي فعلا من مكارم الاخلاق عندما تعلم ان انسانا ليس له جنايه يستحق أن يعاقب عليها عشان ما فيش حد يفهم ان أي مجرم تروح تداريه لا أنا أتكلم عن الناس الفضلاء اللي هم اتهموا بالتهم المعلبة تهم الجاهزة من أول قلب نظام الحكم كأنه طبق سلطة لحد آخر تهم لما طلب علينا في سنة 81 أنا اتهمت بقلب نظام الحكم تهم حوالي 15 تهم المدعي العام الاشتراكي واجهني بها المدعي العام شخصيا لان احنا كنا بندخل واحد واحد ويرص عليه التهم خلاص وهو اللي يقول لنا قل ما حصلش يقول انا هتهمك وانت تقول ما حصلش فانا اقول له ما حصلش خلاص وكان عندنا من الجمل اللي اتاخده ولد سنه 15 سنة متهم بقلب نظام الحكم ففي تهم معلبة جاهزة جاهزة زي الضابط اللي عايز يتهم واحد بالحشيش قام واخد تربة حشيش حاططها على المكتب قدامه وقال له سين تربة الحشيش دي انت جايبها منين؟ قام الواحد المتهم قام واخدها رماها من الشباك قال له لا سين ولا جيم تمام قام فتح الدر قال له طب ودي جبتها منين ها ما لازم التهمه تلبسك ها تقول بقى لا سين ولا جيم هو انت متهم فاحنا بنتكلم على ناس فضلاء ليس لهم تهمه من المروءه ان تحميه طالما ليس له تهمة معن بن زائدة رجل يضرب بالمثل في الكرم لما هارون الرشيد طلب سفيان الثوري مش علشان يسجنه ولا ينفخه ولا يعذبه ولا يعلقه لا ده طلب سفيان الثوري ليكون بجواره يستشيره في ملمات الدولة من ناحية شرعية لكن سفيان الثوري عارف نفسه واحنا لسه بنتكلم الان على الايه على الهديه اطعم الفم تستحي العين ها فاللي دايما جنب الحاكم ما يعرفش يقول الحق ليه لان لحم اكتفوا منه ما هو الريس مره بيقول لواحد كرشك كبر قوي يا فلان قال له من خيرك يا ريس قال له موضب ورقك قال له كله جاهز قال لا ده ده حاجة ده حاجة مش معقولة فلما تقترب من السلطان ما تعرفش تقول كلمة الحق ولو رأيت منكرا لا تستطيع أن تنكره فسفيان الثوري خايف على نفسه من المسألة دي فاشتد هربا فهارون الرشيد قال اللي هيجيب لسفيان الثوري هديله عشر تلاف درهم ده غنيمة الدولة كلها بتدور على سفيان الثوري بقى عشان ياخدوا الايه العشر تلاف سفيان الثوري كان من اهل الكوفة قال لك اطفش من البلد هرب وراح ال- البصرة طب ده سفيان نار على علم يعني لو واحد حرامي اخذ كلوب واستخبى بيه في حارة ضلمة يبقى ده استخبى طب مطاط الكلوب ها هو سفيان الثوري كان كده علشان سفيان معروف والدنيا عارفاه والكلام ده فحب يروح مكان ما فيش حد يعرفه بيه قال لك اشتغل غفير غفير على ايه على بستان رطب والدار في البستان ياكل من الرطب وهو مداري في الجدار وخلصنا فاتنين معديين من عابر السبيل آه لقوا سفيان قالوا له عايزين ناكل فعابر السبيل المفروض ما تحجبش عنه ايه انه ياكل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ها بشرط ألا يتخذ خبنة ما أصاب من ذي الحاجة ولا يتخذ خبنة خبنة اللي هي ايه تملى حجرك يعني انا مريت على بستان في مانجا وبرتقان وموز ومش عارف ايه الكلام ده وجعان اكل لحد ما املى بطني بس ما شليش قفص مانجا وقفص موز وبتاع ما اقول للعيال ها هي دي الخبنة بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ما تاخدهاش تاكل بس لكن ايه لا تتخذ خبنة فقالوا له احنا جعانين قال لهم كله فقاعدين ياكلوا بقى في الرطب والكلام ده وسفيان قاعد معاهم وهم ناس من العوام فمش عارفين سفيان فقالوا له ايه قالوا ايها الرجل ارطب البصرة احلى ام رطب الكوفة قال اما رطب البصرة فما ذقتها طب هو قاعد فين دلوقتي في البصرة وقاعد بيحرس ايه بستان رطب أنا يقول اما رطب البصرة فما ذقتها فواحد وط على اخوه قال له احلف لك هذا سفيان الذي يبحثون عنه هو يعني وصل به المسألة انه ما يكونش في رطب البصرة وحتى قال له ان الكلاب في البصرة تأكل الرطب من كترها يعني. الكلمة دي وصلت لودن سفيان أحلف لك هذا سفيان ترك البستان وهرب هرب هيروح فين سفيان مش عارف هيروح فين أهو ماشي فاللي خايف دايما يبقى إيه بيتلفت حواليه وكاد المريب أن يقول خذوني واحد عمال يتلفت كده عمال يتلفت كده أنت على طول من غير ما تعرف إنه منتهى ولا تقول الراجل ده إيه وراه موضوع الشرطة أول ما شافته بتلفت حواليه قامت ماسكاه خدوه ودوه لمين للمحافظ المحافظ ده اللي هو معن ابن زائدة الرجل الكريم أول ما دخلوه عليه بص له كده وشبه عليه بس ما تأكدش قال له ما اسمك قال أنه قال, قال أنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن, ابن عبد الرحمن وصدق هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن تمام فقال للشرطة ايه اخرجوا خرج فقال عزمت عليك يعني بحلفك ألست سفيان الثوري قال له نعم خلي بالك ده محافظ وفي تعميم من هارون الرشيد لكل الحكام والمحافظين اللي يلقاه يجيبه ومش المحافظين كمان ده لمين للشعب كله يبقى المفترض بقى ان معني ايه يسلم سفيان الثوري لهارون الرشيد بس معنى ابن زائدة عارف لماذا يريد هارون الرشيد سفيان الثوري مش متهم ما عندوش ملوش تهم ده عايز يبقى جنبه كده خلاص فقال له مع خذ اي طريق شئت انطلق روح في اي حته انت عايزها فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها هي دي المروءة طالما أنا رجل أنا عارف أنه من أهل الديانة وأنه غير متهم أن أنا أحميه النجاشي كان كده بقى قال أسلمهم إليكم ولا أسمعهم وقد جاوروني واختاروني على من سواي لا هيم الله أي لا والله لا أفعل كأنه يغلظ اليمين وبعدين أرسل إليهم طبعا المسلمين اللي في الحبشة المستضعفين دول عرفوا أن عمرو بن العاص وصل وعبد الله بن أبي ربيعة وجايين عشان ياخدوهم يرجعوهم لإيه؟ ليرجعوهم للفرن اللي قريش كانت بتعذب في المسلمين قبول فاجتمعنا وحصل عند المسلمين الكرم قالوا طب لو النجاشي سألنا هنقول له ايه ممكن يعني نلف في الكلام ممكن نداري ممكن نستعمل التورية بتاع ده فأجمعوا وقالوا والله لن نقول إلا ما أمرنا به وعلمناه نبينا كائن في ذلك ما هو كائن يحصل اللي يحصل هو ايه بعد ما انت سبت دارك وعيالك وسبت تجارتك ومالك هيعملوا فيك اكثر من كده ارض الله تستوي كلها طالما تركت ملاعب صباك وتركت تجارتك وتركت اهلك وصرت غريبا ما فرقتش انك تطلع من البلد دي تترمي في البلد دي طالما انا وصلت الى هذه الحاله لما اغير الذي هاجرت من اجله ما كنت أقعد كمان وأداري المشركين وألعب معاهم وأتكلم كلمتين من تحت لتحت وبعدين أستخدم الدبلوماسية والكلام ده الثبات بقى على المبدأ بعت لهم مين النجاشي اتفقوا على أن يكون جعفر بن أبي طالب هو المتكلم قال خطبة عصماء تسمعها قلبك يرجف قال له من جملة الخطبة أيها الملك إننا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف حتى جاءنا رسول من أنفسنا نعرف أباه وأمه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نترك ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار وعدد له مكارم الأخلاق قال فلما رآنا قومنا عذبونا وقهرونا وظلمونا وفتنونا عن ديننا فلما كان ذلك خرجنا إليك لنجاورك ونرجو ألا نظلم في جوارك أيها الملك فقال لهم النجاشي هل معكم شيء مما جاء به عن الله ما النجاش كان نصر كان نصرانيا هنا بقى النص في الواقع الملائم وده مش كل واحد يهتدي إليه احنا دلوقتي هنفترض ان احنا في عقد زواج الشيخ محمود يقول لنا رب مثلا فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره يا ابني طلقها ايه ده احنا بنكتب كتاب لسه ها ما هو ده قران برضه ما ابن الجوزي حكى في اخبار الحمقى والمغفلين بيقول ان واحد من الجماعه القراء قراء القران كان له جار بيقرا القران برضه قال فاستمعت إليه ذات ليلة وهو يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فجعل يبكي ويضرب برجليه في الأرض طب أنا عايز أفهم مثلا أقول يعني يعسيك الذين كفروا إلى جهنم زمر ولا حاجة تخبط رجليك في الأرض وخايف من النار والكلام ده لكن الآية آية حكم آية آية حكم يعني قل هو إذا هتنزل سقف المحيط وعمال تخبط بإيديك ورجليك وبتتمرغ في التراب ومشحت في نفسك من العياط فأنا مش فاهم ليه يعني ها؟ لا أنا عندما أريد أن أتكلم أختار النص الصحيح فأضعه في الواقع الملائم ودي اللي بيسميها العلماء سياسة العلم وسياسة العلم أعوص من إتقانه العلم ممكن تبقى جاهل تحضر مجلس مجلسين تكون ذكي شوية تقرأ كتاب كتابين خلاص كنت جاهلا فصرت عالما لكن سياسة العلم دي مرتبطة بالحكمة متى تقول الكلمة ومتى تسكت الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض العلماء في سعال النبلاء وهذا العلم كان امتحن أصابته فتنة يعني والحاكم عاقبه يعني تعرف الذهبي علق على الحكاية كلها بكلمتين قال فاتته سكتة بس كده فاتته سكتة يعني لو ما كانش نطق ما كانش وقعت عليه العقوبة بيفكرني بالوزير اللي كان طالع مع الملك يتفسحوا ورايحين رحلة صيد فهم ماشيين لقوا كده ايه جبل حجارته بيضاء ملساء زي الرخام فقال الوزير للملك أرى لو أنه ذبح رجل من أول هذا لجرى دمه واستقر عند هذا المكان فاد الملك كان متنرفز ولا حاجة فقال اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا لا ودمه هيوصل لحد فين اهو ده فاتته سكت يعني ما كان ما كان يسكت لكنه ما يعرفش الملك ده فالحكمة انك تحط لسياسة العلم ان تضع النص الصحيح في الواقع الايه الملائم قال لجعفر طيب هل عندك شيء مما أتى به عن الله فافتتح بسورة مريم طبعا لما الكاف ها عين صاد ما أراش أكتر من خمس ست آيات يعني حتى ما وصلش إلى قصة عيسى كمان هو بس بدأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نادى خفية خمس ست آيات في حاجة اسمها شكل الحرف يخدم المعنى وجرس اللفظ يخدم المعنى ودي حاجة مش موجودة إلا عندنا فقط في اللغة العربية وظاهرة في القرآن بصفة ظهورا واضحا الياء التي تنتهي في آخر الكلام بألف دي لما نحب ان احنا نوصفها بتوصيفنا العامي نقول انها تنهيده واحد بيتنهد يعني انت لما بتتنهد بتتنهد ليه عشان قلبك وجع ولا انت بتتنهد عشان هتموت من الفرح لا لازم يكون في حزن التنهيدة دي تقترن دائما بحزن والقصة بدأ كلها بقصة زكريا ومن يرث المحراب ليتمم رسالة الله عز وجل فالياء طالعة كأنك بتنهد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شوف ال... شوف رخاوة اللفظ دي بتخدم المعنى نفسه وتبرزه لكن شوف آخر السورة جاء حرف الدال الدال اللي هو بيقول دب ها وقالوا اتخذ الرحمن ولا دا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا اختلاف النظم ده جليل لأن ال- الذي يدعي أن للرحمن ولدا تدمدم الأرض بهذه الدعوة فما جاش حرف الياء والألف ما جاتش الرخاوة اللي, اللي, اللي هي واخدة الصورة كلها لحد ما انتهى كلام عيسى عليه السلام وبعدين تعليق على قصة عيسى عليه السلام ذلك عيسى بن مريم بعد التعليق بدأت الرخاوة رخاوة اللفظ ترجع مرة أخرى لحد ما دخلنا بقى في قصة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني جعفر عليه, عليه السلام آه، رضي الله عنه ما وصلش لقصة عيسى خمس ست آيات وإذا النجاشي يبكي حتى اخضلت لحيته بتنقط من الدموع وبكت بطارقته حتى اخضلت لحاهم وابتلت مصاحفهم المصاحف هنا يعني الصحف مش المصحف اللي هو بس- بس- باصطلاحنا الخاص يعني تمام وقال النجاشي هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة خلاص والله لا أسلمهم أبدا ولا أكاد يعني مش حد عارف يعمل لي مكيدة ويبتدي يزن على دماغي بتاع عشان أسلمه انتهت القضية خلاص فخرج من عنده مقبوحين ما عرفوش يحصلوا اللي هم عايزين فعمرو بن العاص قال والله لآتينه غدا فلأنبئنه بقولهم في عيسى بن مريم قالت أم سلمة وكان عبد الله بن ابن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا أتقى عبد الله بن ربيعة كافر بس يعني عايز تقول كان عنده رحمة عن عمرو بن العاص فقال إنهم قومنا وإن خالفونا يعني ما تبهدلهمش أكتر من كده قال لا لأنبئنه غدا فجاء عمرو بن العاص ثاني يوم وقال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما ما رضاش يقولوا بيقولوا إيه لأن كده هيحرق الإيه هيحرق المقالة وهو عايز يسمع منه مباشرة عشان تبقى مفاجأة أول ما مفاجأة تصدم قلب النجاشي يقول اخرجوا يا أولاد الذين من بلد على أساس النصارى كلهم بيقولوا إيه المسيح ابن الله فأكيد النجاشي إيه بيقول بكده وكمان فبعت لهم وهم عرفوا النجاشي يسألهم في ايه قالت ام سلمة ولم ينزل بنا مثلها اصل دي ما فيهاش مواربة بقى ده حاجة متعلقة بالعقيدة وما تعرفش تلف كنا قبل كده ممكن نلف في الموقف الاولاني دلوقتي ما عدناش نعرف نلف خلاص ده عقيدة بقى ولذلك قالت لم ينزل بنا مثلها ليه لان حصل علينا حرج قال له النجاشي ما تقولون في عيسى ابن مريم قالوا نقول كما علمنا نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود اللي انت قلته صح مية في المية فتناخرت بطارقته ايه اللي انت بتقوله ده ما هو تناخرت يعني ايه ها زاموا يعني كل واحد عمال يزوم ايه اللي انت بتقوله ده فقال والله وان نخرتم هو كده ثم قال لجعفر أنتم سيوم بأرضي السيوم بلغة الحبشة هم الآمنون من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم فوالله ما أخذ الله مني الرشوة لما رد علي ملكي حتى أقبل الرشوة فيه لأن كان في واحد آخر حب يهجم على الحبشة وياخد الملك من النجاشي فنصر الله النجاشي عليه واسترد النجاشي ملكه فميل الكلمة دي بقى فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأقبلوا الرشوة فيه ردوا عليهم هداياهم ورد الهدايا ولم يقبلها ده عمرو بن العاص وشوف أنا بقول لك حياة عمرو بن العاص قبل الإسلام كيف كانت عندما يقول وما كان أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته تعرف طبيعة عمرو بن العاص طيب المرحلة الثانية احنا أظن طولنا فاضيين انا ماليش شغلان يعني البطاقة عندي مكتوب بدون عمل ها؟ مكتوبة بدون عمل عاطل يعني تمام المرحلة الثانية بقى قلنا بقى لما راح هو خالد بن الوليد وبتاع وبعدين ايه راح عشان يسلمه اسلم عمرو تستغرب يا اخي كيف يتحول القلب يقول فجئت لأسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك قال فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عم قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا وفي رواية أبي عوانة وغيرها بماذا بصح مسلم الباء دي الرواية الثانية تشترط ماذا ودي أوضح قال أشترط أن يغفر لي قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله أنا وقفت عند كلمة أو ما علمت طب عمرو ده هيعلم منين إيه؟ اللي هو أول ما علمت ده واحد عرف الأحكام الشرعية ولا عرف ولا عرف ولا عرف أولا لذكاء عمرو وشدة فحصه فلا يفوته عادة مثل هذا ثانيا دعوة الإسلام كانت ظاهرة في مكة يعلمها القاصي والداني فلا يخفى مثل هذا المعنى على عمرو ابن العاص فهو لما يقول له أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله فالذي يسلم يبقى كأنه نزل من بطن أمه للتو واللحظة يعني أي نصراني بيسلم أي يهودي بيسلم أي مجوسي بيسلم نحن نغبطه نغبطه ليه أنا شفت قبل أن أذهب إلى ألمانيا رجل سنه 91 سنة 91 سنة واللي كان بيلقني الشهادة كان الأخ أبو حمزة قبل ما ألتقي بيه في ألمانيا أعرفه بس شفت اللقطة على اليوتيوب أنا لم أتمالك نفسي من البكاء والرجل 91 سنة وبيسلم وبينطق الشهادة بالعافية بالكاد وكتب على الموقع ان الرجل ده نفسه يحج او يعتمر ويحتاج الى خمسة الاف يورو الخمسة الاف يورو دي وصلت لما الخبر نشر فورا لكن الرجل لضعف صحته لو شالوه من على السرير اتفسد والرجل ده وانا كنت في المانيا كان لسه عايش لكنه لا يتحرك تخيل واحد بقى واحد وتسعين سنة من بعد البلوغ يعني قول خمسة وسبعين سنة شغال في الازرق والاسود وكل حاجة تخيل ده فجأة كده يتغسل وما يبقاش عليه ذنب واحد ده يغبط ولا لا ده يغبط قال أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله ودي حاجات في إيدينا بالذات الأخيرة الحج يهدم ما قبله إذا كان بالشروط المعروفة يقول عمرو حبه بقى قلبه تحول بقى فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له انت عارف اللي اللي عرف الحب ما يقدرش يبص في عينين حبيبه الا اذا كان بجح ها لو بيحب صح وانا الكلام اللي بقوله من باب البيان وليس من باب الاقرار ها عشان ما يطلعوش الجماعه الايه اياهم يبتدي يتحنجلوا بقى ويشتغلوا لي في الازرق ويقولوا الشيخ اسحاق كان بيقول حب والبتاع كان لما مثلا في الجامعه في الكلام ده تبص ولد بيحب بيت ولا حاجه مثلا ويحبوا بعض قوي مش ممكن ابدا ممكن يكلمها ويبص في عينيها حتى لو بص في عينيها هي لازم تحط عينيها في الارض تمام او هو يقوم حاطط عينيه في الارض لا سيما اذا كانت حوله مثلا هي طبيعة الحب كده لا إذا اشتد إذا اشتد الحب فيقول ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له لدرجة أن لو قلت له اوصف لي يا عم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش يوصفه بخلاف غيره من الصحابة يوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام من شعر رأسه إلى أخمص قدم وصف تفصيلي وهذا أيضا باعثه الحب مش حاجة تانية باعثه الحب يعني أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام هل شاب شعر لحيته شابت كده وبتاع وشعره شاب قال ما شاب بل كان في لحيتي سبع عشرة شعرة بيضاء ألا طب اللي قاعد يعد في, في الشعر الأبيض في لحية النبي يبقى لازم يلف حواليه لأن الشعر الأبيض ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من هنا ممكن يبقى من تحت فلازم مثلا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وبيرفع راسه للسماء مثلا ولا حاجه يشوف اذا كانت في شعرايه ولا حاجه يعدها او يضمها للعدد واخد بالك فهذا ايضا باعث الحب قالوا لانس صف لنا شعر النبي عليه الصلاه والسلام قال كان كشعر قتاده قتاده ده احد رواه عن انس وكان جالس في المجلس قال فبكى قتادة من الفرح ان شعره يشبه شعر النبي عليه الصلاة والسلام ودي طبيعة الحب فيقول انه بلغ به الحب مبلغه في رواية احمد يقول حتى انني ما قدمت رأيي على كلامه يوما ابدا ومرة النبي صلى الله عليه وسلم بعت له قال يا عمرو البس سلاحك واتني لبس السلاح وجه قال إني أريد أن أرسلك في غزوة تغنم فيها قال يا يا رسول الله ما على هذا تبعتك بقول له تغنم هتجيب فلوس يعني والكلام ده ودي بقى فيها رد على الجماعة اللي عمالين يقطعوا في ثروتي بقالهم شهر ومش عايزين يبطلوا بقول لك الشيخ ابو اسحاق بيقول لك يعني اذا كنا عايزين نملى خزائن مصر نحتل السويد ونحتل الدنمارك ونحتل مش عارفين وناخدهم جواري وسبايع ومش عارفين الحدوته دي اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمرو اهو اني اريد ان ارسلك في غزوه تغنم فيها ويحذيك الله فيها مالا حسنا اهو قال يا رسول الله انا عارف الكلمتين اللي قلتهم دول انا بجر شكلهم في ايه ها الدنيا هديت شويه هتلاقوا المواقع شغاله برضه يقول لك ايه الشيخ ابو اسحاق يكرر كلامه عن الجواري ومش عارف بتاع قصه كده مفلسين مش لاقي حاجه يقولوها فيقوم يلقط منك كلمه عشان يفضل ايه يعيش عليها اسبوعين ثلاثه لحد ما تجيله مصيبه ثانيه يقوم يقعد يكتب فيها تمام فهو قال عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص له يا رسول الله ما على هذا تبعتك أنا لم أتبعك عشان أخذ فلوس إنما تبعتك على الإسلام فقال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح وفي الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام وفي حديث عند أحمد برضه يحسنه بعض علماء الحديث ولكني أرى أنه ضعيف لاضطرابه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص وفي أحاديث أخرى كثيرة فيها تذكير لعمرو بن العاص ولو لم يكن لعمرو بن العاص من تزكية إلا أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وعد من جملة أصحابه وروى عنه لكان كافيا إذ أشرف شيء هو الصحبة في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم يبقى رأس مالهم هو ايه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح لهم بهذا هو ده رأس مالهم ثم يأتي على الناس زمان فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح له ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس الفئام اللي هو الجماعة يعني أو جماعات من الناس فيقال هل فيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ما رأس مالهم الصحبة ده وصلنا للجيل الثالث اللي بيقول لك هل فيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله ولذلك الإمام البخاري افتتح كتاب فضائل الصحابة بهذا الحديث علشان يقول لك لأن البخاري ده غويط قوي وعميق ولا يستقيم لغبي جمع الأغبياء اللي داخلين يقول لك البخاري ده عايز مكذوبة ومش عارفين والكلام ده هو والبخاري فيه إسرائيليات و... ها دول لو عرفوا حقيقة ذواتهم لدفنوا أنفسهم أحياء لكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل عشان أوريك ليه البخاري افتتح الكتاب بهذا الحديث هل استوعب البخاري في صحيحه مناقب جميع الصحابة ما حصلش في صحابة كتير مناقبهم في صحيح مسلم وليست في البخاري وصحابة آخرون مناقبهم في مسند أحمد وليست في مسلم ولا البخاري وصحابة آخرون في السنن الأربعة مناقبهم ليست في الصحيحين فأراد البخاري أن يقول من لم أنص على فضل خاص به يكفي أنه صاحب النبي بس هو ده البخاري عايز يقول أصل إن في وجه علمي آخر أنا مش عايز أتعرض له لكن ليه ليه لأن أنا بتعرض للمعنى لأن بعض الناس ممكن يقول لك إن في أحاديث كثيرة لكنها ليست على شرط البخاري من جهة الإسناد أقول له صداقة آه ليس على شرط البخاري والبخاري عنده حق أن لا يدخل في كتابه إلا ما اشترطه في صحيحه ماشي الحال بس ده كلام علمي يختص بسنه البخاري لكن أنا بتكلم عن شرف الصحابة بتكلم عن معنى البخاري عمله لأن البخاري لما رتب صحيحه ما رتبوش وجاب أحاديث ورا بعضها لا كان لا يضع الحديث في مكانه في الكتاب إلا صلى قبله ركعتين يستخير الله في وضع الحديث في هذا الباب وفي هذا الموضع وفي هذا الكتاب البخاري حديثه 7000 وكسر في ركعتين يبقى صلى كام 14000 ركعه الجماعة اللي هم نايمين على بطونهم يتقلبون ظهرا لبطن وبيصلي الفرض بالعافية يقول لي احسبها لي كده بالحسبة بالعقل كده قول لي 14000 ركعة تاخد كام سنة الكلام ده انا ما صدقوش ايوه هو ما صدقوش صحيح لكن عند هؤلاء الساده فكان لما بيحب يحط الحديث واحد يقول لي طب اصل البخاري فيه مكرر فاصل الاحاديث غير المكرره في البخاري 2000 وكسر قول 3000 قريب من 3000 يعني يبقى 3000 في 2 6000 قريبه اقول لك البخاري لما كان بيكرر الحديث ما كانش بيكرره إلا لمعنى جديد يقصده فكان يستخير الله أهذا الحديث يلائم المعنى الجديد الذي أقصده وهل يصلح أن أضعه في هذا الكتاب أم لا تلاقيه حطه في كتاب بدء الوحي وحطه في كتاب الجنائز وحطه في فرض الخمس وحطه في الطلاق وحطه في الآداب وحطه في الدعوات وهو هو فالحديث مشتمل على معاني كثيرة فممكن البخاري يضع حديثا لا يلائم الترجمة والإسماعيلي في المستخرج اعترض على البخاري كتير قال ده الحديث ده لا يلائم الترجمة وطلعت مناسبات تراجم البخاري لابن رشيد وابن جماعة وابن نصر الدين السكندري والكلام ده ابن المنير السكندري كلهم يقولوا مناسبة الترجمة للحديث فالبخاري كان بيبحث عن المعاني فلما يحط الحديث ده في الأول اللي يهمني الآن في هذا المعنى أن أبرزه عايز يقول لك من لم أذكره من الصحابة في كتابي يعني أنه ليس له فضل لا يكفي أنه له شرف الصحبة ومش كده بس وخيره تعدى إلى الجيل الثالث كمان الجيل الثاني من صحب أصحاب رسول الله والجيل الثالث من صحب من صحب أصحاب رسول الله شوف بركتهم وصلت لحد فين فالبخاري بعيد الغول زي ما عمل برضه حاجة أنا هختم بيها كلامي في ترتيب صحيح تعرفين كل العلماء علماء الكتب الستة وغيرها يعني زي الدارمي وابن حبان وابن خزيمة والكلام مرتبين الكتب بتاعتهم على حسب الأبواب الفقهية كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب كذا كتاب اختلفوا مع بعض في حاجات معينة ابن ماجه يقول لك المقدمة يعملها في الاتباع الدارمي يعمل المقدمة برضه في الاتباع وعدم الافتاء بالرأي ومش عارف ايه الكلام ده إنما الترمذي وأبو داوود والنسائي والمسلم والكلام ده بدأوا كلهم بكتاب الطهارة إلا البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي وما فيش حد من العلماء أبدا سمى كتابا بهذا الاسم غير البخاري يبقى افتتح كتابه بإيه؟ ببدء الوحي دي أول حاجة طب ختمه بكتاب إيه؟ بكتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد اجتهادي أنا الشخصي لم أقرأه لعالم عشان بس إيه تبقى العهد عليا لو طلعت العملية غلط أن البخاري أراد أن يقول ما بين دفتي كتابي من أول بدء الوحي إلى التوحيد هي أحكام الدين فمن أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ كل شيء بالوحي خلاص ده اللي البخاري عايز يقوله طيب دي الملحوظة الأولانية الملحوظة الثانية أول حديث بدأ البخاري به كتابه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى آخر حديث ختم البخاري به كتابه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طب البخاري عايز ايه من الترتيبه دي أراد أن يقول لك إن كل ما أذكره في كتابي من أول حديث إلى آخر الكتاب وهو من الدين مبناه على النية فما كان لله أجرت فيه وما لم يكن له لا تؤجر فيه يبقى الحديث ده جاء على الكتاب كله ثم أراد أن يقول ألا أدلك على شيء يوصلك أسرع وهو أخف عليك قلت له هلم قال لك ذكر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن ذكر الله أكبر من الصلاة في نهيك عن الفحشاء لأنك إذا ذكرت وكنت محبا لا يطاوعك قلبك على مخالفة من تحب لا سيما وهو يراك انا ممكن اللي انا بحبه اخلفه بس من ورا ظهر واعمل كل حاجه من ورا ظهر وممكن يموت وما يعرفش ان انا كنت بخدعه لكن هل يستقيم في قلب محب أن أنه يحب حبيبه وقال له حبيبه لا تفعل هذا قال حبا وكرامة ونعم عين كيف أخالفك ثم إذا به يخالفه والمحب والذي يحبه يراه ولا يغيب عنه القلب لا يخوى على الوقوف في مشهد العصيان قلب الذاكر عشان كده قال له كده قال له اللي يجيب لك كل اللي فات شوف كتاب طوله ايه وعدد احاديثه قد ايه يجيب لك الكلام ده ايه حديث واحد لانك اذا كنت محبا حقا تنفست بالادله الشرعيه يعني عشت بها بتعملها بلا تكلف ما انتش حاسس انك بتعمل مجهود بتسعد بالاسلام عشان كده جاب لك الحديثين دول الحديث ده وليس خافيا ان ياتي به عشان كلمه خفيفتان حبيبتان ما هو مربط الحديث كله في دول في الكلمتين دول ها قال لك خفيفتان يعني لا عليك أية كلفة انك انت تقول وبعدين يا اخي دول حبيبتان للرحمن واحنا نعرف المحب يركب الصعاب في سبيل من يحب ده انا بقول لك بقى دي خف الريشه كمان يعني لو تركتها يبقى لست محبا ولو أقسمت بالأيمان الغلاظ يبقى شوف خفف عليك الحب وذكر لك أنها حبيبة للرحمن تبارك وتعالى كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومع أنهما خفيفتان وحبيبتان انت بتاخد من وراهم حاجة كبيرة جدا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة طب بالله عليكم لو أنا قلت لكم بعد المحاضرة بصوا يا جماعة آه في حاجة بره كده اللي هيوقعها ويعدلها هديله ألف جنيه وحاجة تقيلة برضه يعني هديله 1000 جنيه احنا هنعمل ايه ده اذا عرفنا ناخد من الباب سلال لان ممكن نموت بعض خلاص وحتى انا لو مش عارف اعدله ليه عشان انا جلد على عظم اقول له تعالى وهديك 500 بس اعدل معايا اقلب معايا ها او ممكن نقسم المبلغ على ثلاثه لو انا قلت لك اعمل الكلمه دي وهتاخد 1000 جنيه واقول لك كل يوم على كده كل ما تجيني تقلبه وتعدله هديك ألف جنيه ممكن حد يتخلف ما فيش حد ممكن يتخلف انا بقى لما اقول لك انت موقف لسانك ليه معطله ليه اذا كان لما تقول سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده خمس ثواني بخمس نخلات ومش نخل زي بتاعنا ده تحط ايدك تجيب دم لا قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة من شجرة إلا ساقها من ذهب فلو اتنين دخلوا كانوا اللي عملهم زي بعض وكل واحد في ملكه مليون نخله بس واحد كان يقول سبحان الله وحمده والتاني ما بيقولش ده يبقى عنده عشرة مليون نخلة وده عنده مليون نخلة ليه عمل طب انت رايح الشغل ما تقولهاش ليه انت ماشي في السكة انت راكب الاتوبيس ما تقولهاش ليه انت انت قاعد لوحدك كده اهو ما بتعملش اي حاجة ما تقولهاش ليه سيد لسانك عطلان ليه ليه ما تقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم الغفلة دي سببها ان القلب ليس عامرا بذكر الله احنا بقى البخاري لما عمل المسألة دي ترتيب الكتب وترتيب الاحاديث ولما تيجي تشوف البخاري من جوه تلاقي حاجة حاجة يعني فالذي ينظر إلى البخاري مجرد نظر بس المفروض نطلع له شرطة الموت مش هقولوه اذبحوه لكن هقولوه هلهلوه هلهلوه ايه علميا طلعوه جاهل طلعوا له نص في البخاري يقراه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير قل له اقرا يا حبيبي ها هيقرا لك نهى عن المزفت والمقير ولا المنيل ولا لا لازم يقرا غلط لازم يقرا غلط اللي مش عارف يقرا ده ولا فتح البخاري ولا يعرف يقرا حتى ضبط اسماء الرواه فاحنا عايزين عندنا عندنا فرق شرطة الموت فرق علمية في هجوم على مصادرنا الأصلية والناس بسبب ال- الأوضاع اللي البلد بتمر بيها العلم راح في خبر كام وحتى كتير من الإخوة والأخوات بيتصلوا بيه يقولوا لي ما عدناش بنسمع دين كل ما نفتح حتى القنوات الإسلامية ما فيش غير الليبرالية والمش عارف مين والبتاع والكلام القناة الإسلامية نفسها ما عدناش بنسمع فيها ال- الحلاوة والطراوة و- واللي كنا بنسمعها بالثوره الكلام ده انتم موافقين عليه انا موافق عليه بقى في نوع من الغلظه كده بقى كلها تحدي وتعال عشان ابين انت بتفهمش وانت غلطان وانت كده وده شعار المرحله وانا لا اقلل من هذا برضه عشان اخواننا ما يقولوش ان لا لا نقلل من هذا خصومنا اضطرونا ان ندخل اليهم الى حلبه المعركه خلاص فانا اقاوم بالسلاح كان الاول ما القصه دي مش موجوده كان قلبك معاك وانت بتسمعني كنت بتستفيد وكده لكن الظاهره الكبيره ان ما فيش حد النهارده الروح نفسها الموجوده في الفضائيات والكلام ده ما عادتش موجوده زي زمان فاحنا عايزين نقول ال- ال- ال- التراث العلمي لنا بيتعرض من القديم لمساله الهدم يبقى طلبه العلم بقى اللي هم المتان وطلبه علم المحبون لدينهم لابد ان ينظروا ما الذي يجب عليه في المرحله القادمه الحديث عن عمرو بن العاص حديث طويل والمرحله الثالثه بالذات بتاعت عمرو بن العاص اللي هي مرحلة ثم ولينا أشياء دي اللي فيها الشغل كله اللي هي بقى الفتنة بين علي ومعاوية والكلام ده عشان كده إيه أنا لم أتطرق إليها لقصر الوقت لكن إذا قدر الله عز وجل وكان لنا موعد آخر في هذا المسجد إن شاء الله سنذكر المرحلة الثالثة بس بس الهدوء بس الهدوء بس الهدوء بس وأنا أسجل ارتباطي وشكري لإخواني الذين آه، يعني منحوني هذا الشرف أن أحاضر في مسجد عمرو بن العاص أقدم مسجد في إفريقيا كلها وبناه ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه